بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيعني إن شاء الله ثالث مرة في أسرار الذكر أول مرة وقفنا مع أسرار الحمد يعني إيه الحمد لله تملأ الميزان يعني إيه سمع الله لمن حمده أسرار كلمة الحمد لله اللي كانت في قلوب الصالحين وهم يعبدون الله بها ليه النبي عليه الصلاة والسلام حامل لواء الحمد بالذات يوم القيامة ليه أول كلمة في القرآن الحمد لله ليه أول كلمة نطقها آدم في الوجود الحمد لله ليه أو ليه مفتاح الشفاعة يوم القيامة الحمد لله ليه أفضل العباد عند الله الحمدون ده الحمد لله بعد كده وقفنا مع أسرار الاستغفار اسرار الاستغفار نستغفر ربنا على ايه لو عملنا ورقه ذنوب كده ورد لينا نستغفر ربنا سبحانه وتعالى على ايه وقلنا ان ذنوبك دي عامله زي 7 8000 بلطجي واقفين بره المسجد بسيوف بسيوف وانت واقف بينك وبينهم الباب ده لو الباب ده اتفتح كل سيف من السيوف دي هيجيبك نصين اهو ده معنى المغفر غطاء الراس اللي بيحميك من ضربات السيوف في المعركه كل ذنب سيف هيجيبك نصين كل ذنب بلطجي ماسك سيف هيجيبك نصين لولا الاستغفار اوعى تخلع المغفر واتكلمنا على الاستغفار النهارده هنتكلم يا جماعه عن لفظ من الالفاظ الخطيره جدا واللي معظمنا للاسف الشديد ما هواش عايش مع معناها هنتكلم عن اسرار التكبير عايزين نركز لان السلسله ديت او الكلمات ديت يعني الواحد بيعمل حسابها اكتر من دروس وخطب ممكن تبقى اطول منها بكتير ليه ليه لان المعاني فيها حساسة جدا اسرار التكبير كلمة الله اكبر كلمة الله اكبر دي ممكن تقلب حياتك ممكن تغير حياتك دي الكلمة اللي في اعمق اعماق فطرتك كلمة الله اكبر لو دخلت قلبك هتنال اخلاص عمر ما حد ناله كلمة الله أكبر دي الكلمة اللي لما النبي عليه الصلاة والسلام سمعها السيدة عائشة وصفته وصف عجيب جدا قالت كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه كأنه دخل عالم تاني أول ما الأذان قال الله أكبر الله أكبر كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه كلمة الله أكبر دي فيها إيه؟ إيه معانيها؟ إيه ثمارها؟ ايه الكلام العملي اللي نخرج بيه اول حاجه نتكلم عن معنى كلمه الله اكبر اكتر حاجه تشدنا في الله اكبر ان الحمد لله جمله على بعضها مكونه من كل مكونات الجمله ان سبحان الله جمله ان لا اله الا الله جمله انما الله اكبر يعني ايه الله اكبر الله اكبر من ايه لما اقول لك مثلا فلان اجمل يعني ايه فلان اجمل اجمل من مين لما اقول لك مثلا فلان اغنى اغنى من مين فمعنى ان ما جاش الله اكبر من مين ان معاني الكلمه دي مفتوحه عد معايا بقى رقم واحد الله اكبر الكلام ده احنا بن بنكبر 33 مره بعد الصلاه انا عايزك دلوقتي تعرف ان كل معنى من المعاني اللي هنقولها ديت ممكن يتكبر عليه 3000 مرة فانت ركز معاه بقى هتكبر على ايه هو هدف السلسلة دي ان كل ذكر من الاذكار دي يبقى ورقة في الاخر تكبر على ايه تسبح على ايه تحمد على ايه تستغفر على ايه عشان الذكر يبقى ذكر حي ذكر بيشتغل في القلوب اول حاجة اكبر من اي مخلوق يعني اكبر من اكبر من اي مخلوق ده ده بادئ زي بادئ يا ابني احنا قاعدين الوقت في مسجد الصفطاوي مسجد الصفطاوي ايه في المنصورة لا شيء المنصورة ايه في مصر لا شيء مصر ايه في افريقيا لا شيء افريقيا ايه في الكرة الارضية لا شيء الكرة الارضية ايه في المجموعة الشمسية الشمس لوحدها اكبر من الارض مليون وتلتمائة الف مرة لا شيء المجموعة الشمسية ايه في مجرة التبانة اللي فيها 100 مليار نجم لا شيء مجرة التبانة ايه في السماء الدنيا اللي فيها 36 مليار سنة ضوئية فيما رصدته تلسكوبات العلماء لا شيء السماء الدنيا ايه في السماوات السبع لا شيء السماء السبع ايه في الكرسي لا شيء حلقة في فلاة الكرسي ايه في العرش لا شيء انت مين يا ابني عشان كده احنا هنتكلم دلوقتي في جمال اسم الله المتكبر الواحد يقول لك ربنا يسمي نفسه المتكبر ليه عشان تعرف انت مين وهو مين لا شيء اكبر من اي مخلوق طب اذا كان يا جماعة العرش اللي الكون ده كله بما فيه الكرسي كحلقة في فلاة في العرش حتة خاتم وقع يعني وانت مسافر من منصورة للقاهرة وقع من مراتك وقع في الطريق تخيل بقى لو وقع في الصحراء الشرقية تخيل وقع في المحيط الأطلنطي إذا كان هذا عظمة مخلوق العرش ده مخلوق فما عظمة الخالق تعرف يعني ايه الله اكبر وانت بتفتكر المعنى ده تعرف يعني ايه الله اكبر وانت فاكر ان الشمس بتدور حوالين مدارها في مجرة التبانة بس حد عارف قد ايه الشمس في مجرة التبانة الصغننة حتة الدبانة الذبابة الكونية دي اللي اسمها مجرة التبانة دي حد عارف الشمس بتدور حوالين المجرة في قد ايه 250 مليون سنة 250 مليون سنة عما بتلف لفة واحدة حوالين مجرة التبانة يا جماعة ده كل دي مخلوقات حقيرة لا شيء فما بالك بالخالق ملك واحد رأسه عند العرش وقدمه قد مرقت في الأرض ملك واحد إذا كان جبريل 600 جناح جناح واحد شال سبع كرة قوم لوط وخسف بهم الأرض إذا كان هذا عظمة مخلوق فما عظمة الخالق يبقى أول معنى من معاني الله أكبر الله أكبر من إيه ها من أي مخلوق ده كلام اجمالي رقم اتنين المعنى اللي هيبدأ يمسنا قوي بقى ويمسنا في الصلاة ويمسنا في الاذان الله اكبر من اي عظيم ومن اي شيء ومن اي مصلحة هو ده المعنى يا جماعة اللي بناء عليه بنسمع نداء الله اكبر ان ربنا وده المعنى ليه التكبير كل ركعة بتكبر ست مرات قبل كل سجدة لازم تقول الله اكبر قبل كل ركوع لازم تقول الله اكبر قبل كل قيام لازم تقول الله اكبر يبقى معناها الركوع مش هينفع من غير معنى الله اكبر في قلبك معناها ان الله اكبر قبل السجود هتخلي السجدة سجدة صح يبقى اذا الله اكبر من اي عظيم تخيل لو دي دخلت في قلبك بقى ان كل اللي انت معظمه كل اللي انت نفسك فيه كل اللي انت عايزه الله اكبر منه كل اللي انت بتراقب نظره ليك وده علاج الرياء كل اللي انت بتراقب نظره ليك الله اكبر منه كل اللي انت نفسك فيه الله اكبر منه كل اللي انت عايزه من فلان الله عنده اللي اكبر منه يبقى الله اكبر من اي ايه عظيم تالت حاجة وده معنى خطير جدا جدا جدا في التكبير الله اكبر منك انت يا ابن ادم الله اكبر مني انا هو في حد قال آه، ان يعني يعني ان انا اصلا بحط نفسي يعني الله اكبر امال اسم الله المتكبر معمول ليه عشان يكسرك اسم الله المتكبر ليه من الاسماء الحسنى عشان تتكسر عشان كده الله اكبر دي كلمة كسر للانا اللي جواك كسر للتمرد اللي جواك على الله كسر لنفسيتك كلمة كلمة الله أكبر دي كلمة تزكية للنفوس وكلمة انكسار للقلوب عارف يقول لك اتنين في واحد كلمة بتعالج قلبك وبتعالج نفسك بتخلي قلبك ينكسر للمتكبر الكبير وبتخلي نفسك تزكى لما تعرف ان الله اكبر كلمة انكسار قلب وايه كلمة بتكسر الفرعون اللي جواك كلمة بتكسر الأنا اللي جواك يعني إيه يا جماعة الله المتكبر بقى يعني إيه المتكبر في المعنى ده إن الله أكبر منك يا جماعة اسم الله المتكبر ده جميل جميل إزاي تخيل كده واحد ماشي في ميدان فجأة جاله غيبوبة السكر وقع بيموت الناس اتلمت حواليه ماله ارفعوا رجله لفوق نزلوا راسه لتحت هتقولوا مش عارف غ- شويه نشادر يشمهم الناس مش فاهمه حاجه مش عارفين يعملوا ايه قام جاي واحد قال لهم يا جماعه لو سمحتم انا استاذ دكتور في جامعة هارفارد مثلا او جام اي جامعة من الجامعات العالمية او جامعة آه، او اي جامعة مثلا جامعة الكلية الملكية في بريطانيا في مرض السكر هل لما قال كده هو اعلانه ده كان تكبر عليهم ولا انقاذ ليهم ولا انقاذ للموقف وتوفير لعمرهم وايه رحمه للراجل ده من اللي هيقعدوا يفعصوا فيه وخلاص هم مش عارفين يعملوا له ايه يبقى يا جماعه لما ربنا يقول لك انا اكبر من اي شيء ربنا بيرحمك ربنا بيوفر لك عمرك ربنا بيقول لك ما تقفش على باب غيري ما تتوهش يا ابني ما تتوهش نفسك انت مين انت اصلا انت مين انت كنت حيوان منوي وسط 300 مليون حيوان منوي زيك بيتنافسوا مين يلقح بويضة عشان تعملوا الزيجوت اللي هيبدأ يكون اعضاء جسمك انت مين انت اصلا انت مش عارف يعني إيه الله اكبر البشر دول مين من البشر يا جماعة مين البشر اللي اتحدوا ربنا ربنا عمل فيهم ايه جعلناهم احاديث تشالنجر لما امريكا عملت صاروخ المتحدي اتحرق بعد حوالي 17 ثانيه اتحرق اتفرم لما مارلين مونرو قبل ما تموت باسبوع واحد بيكلمها عن ربنا قالت له ربنا استغفر الله العظيم اللي بيتكلم عليه ده انا مش محتاجاه في حياتي ربنا عمل فيها ايه بعد اسبوع امهر اطباء العالم ماتوا ازاي اعظم ملوك الارض ماتوا ازاي الملك حسين حد عمل له حاجه اغنى مليارديرات العالم ماتوا ازاي النمرود بحته دبانه دخلت من مناخيره بقى يضرب راسه بالجزمه عشان يرحم نفسه من الضرب بتاعها يبقى البشر مين هم البشر الله من هو الله انت عندك حته جهاز كده في مخك الجهاز ده بيخلي ودانك انا مثلا لما واحد يناديني اشمعنى انا بصيت هنا وعرفت انه من هنا رغم ان الصوت اصلا يا جماعه سرعته فظيعه مش ممكن الودن دي لقطت قبل الودن دي امال ايه اللي حصل ربنا عمل لك جهاز جوه دماغك يلقط مصدر الصوت ويشخصه من انهي ناحيه بحيث ان الودن اللي من ناحيتها الصوت تلقط بدقة عن التانية واحد على 1625 من الثانية اللي عمل لك الجهاز ده عظمة اللي عمل لك الجهاز ده الله أكبر الإنسان مين هو الإنسان يا جماعة اللي مش عاجبه اسم الله المتكبر أو مش فاهم جماله مين الإنسان يا ابني أنت نقطة دم نقطة دم واحدة تقف في جسم الإنسان يتشل يتحول لإنسان يقضي عمره كله على سرير ما يقدرش يقضي حاجته نقطة دم واحدة تتجمد في دماغه يا يتخرس يا يتعمي يا يتبكم يا يتصم يا يتشال نقطة دم انت مين يا ابني ميكروب محتاج يتكبر 36 ألف مرة تحت الميكروسكوب يدخل جسم البني آدم يقطعه ينيمه ما هو ما فيش دكتور عارف يعمل له حاجة دودة صغيرة تدخل جسمه تدمر له حياته انت بتتقلب على السرير وانت نايم كل ليله 38 مره لو ربنا رفع عنك بس حفظه في مره هتصحى وانت مهبود على وشك في الارض لو ملك اعظم الملوك في لحظه يحصل عليه انقلاب وياكل من المزابل ويقف يشحت على ابواب الجماعه زي الجوامع زي ما حصل لملوك كتير جدا يا ابني مرض واحد ربنا يبتلي بيه واحد متكبر يبيعه بيته وملابسه عشان يتعالج منه مين انت يبقى ثالث معنى في الله اكبر اول معنى الله اكبر من ايه ها صح صح معايا اي مخلوق اي مخلوق مهما تاني حاجة الله اكبر من ايه من كل عظيم ومن كل شيء ومن كل مصلحة شوف بقى تالت حاجة الله اكبر من ايه منك يا ابن ادم اتكسر لربنا رابع معنى الله اكبر من اي تصور عن الله يعني ايه يعني كل لا لا ده مش لسه ده دي اللي بعدها الله اكبر من اي خاطره الله اكبر من اي تصور عن الله يعني مهما اتعلمت عن الله انت ما تعرفش ربنا لا يعلم الله الا الله لا يعلم عشان كده ما نفدت كلمات الله انت مهما درست اسماء حسنى انت ما انتش عارف برضه ربنا عظيم قد ايه عشان كده النبي في الاخر بيقول لربنا انت كما اثنيت على نفسك لا احصي ثناء عليك مش عارف اجيب كلام يكافئ عظمتك يا رب يبقى مهما اتعلمت يبقى الله اكبر من اي تصور عن عظمته وجلاله رقم خمسة الله اكبر من اي خاطرة او وسوسة تيجي في صدر الانسان عشان كده العلماء قال لك كل ما خطر ببالك فالله ايه بخلاف ذلك الله اكبر اللي عايز يعرف كنه الله بدماغه ده عامل زي واحد ماسك ترمومتر وراكب صاروخ رايح فين يا عم هقيس حراره الشمس يا عم الترمومتر اللي بيقيس 37 درجه ما هو بتاع البني ادم هتقيس بحراره الشمس ده انسان مش فاهم اصلا مش عارف من هو الله يبقى الله اكبر من اي خاطره رقم ستة الله اكبر من اي ظالم الله اكبر من اي عدو الله اكبر من اي حد يعتدي على الدين او على الامه او على العقيده الله اكبر من العلمانيين الله اكبر من كل انس او جن الله اكبر من مرضة الشياطين وعفاريت الجن ومرضة الجن الله اكبر من كل ظالم متكبر الكلمة دي تملى قلبك امن قد ايه تملى قلبك ثقة قد ايه المعنى السابع الله اكبر من اي كرب عشان كده قال لك لما تقع في مشكلة ما تقولش يا رب انا ليا كرب كبير ولكن قول يا كرب انا ليا رب ايه كبير يا كرب انا ليا رب كبير الله اكبر من اي كرب مهما كانت مشكله حياتك عشان كده اللي يقول لك انا مش عارف اتجوز اتجوز ازاي ادعي ربنا يعني بص لك كده ان الدعاء هيجوزني يا ابني انت مش عارف انت بتدعي مين يا ابني ده سليمان بدعوه خد ملك لا ينبغي لاحد من بعده في التاريخ يبقى الله اكبر من اي كرب يا ابني انت عامل زي اللي واحد بيقول لواحد رخصتي اتشاي اتاخدت قال له انا ليا قريبي لواء قال له يعني يعرف يجيبها قال لك بقول لك لواء يعني يعرف يجيبها فما بالك لو قريبك ده اركان حرب فما بالك لو رئيس وزير الدفاع فما بالك لو ملك من الملوك فما بالك بقى لو مولاك الله يا ابني من سوء الظن من ع... من ثمار عدم فهم الله اكبر اللي احنا بنجنيها ان الشاب في الجامعه هيموت عشان يتجوز ويقول لك اتجوز ازاي هيموت عشان يشتغل ويقول لك اشتغل ازاي هيموت عشان مشكلة في حياته يقول لك ازاي ده لو عرف معنى الله اكبر وان يا كرب انا ليا رب كبير هيعرف ان كل اللي نفسه فيه لا شيء في قدرة الله يبقى اذا سبع معاني عشان ما يبقاش كلام نظري بقى يا جماعة لان الكلمة كلها مبنية على السبع معاني دول الله اكبر من ايه واحد من كل شيء من كل مخلوق اتنين الله اكبر من ايه كل عظيم وكل شيء وكل مصلحة دي الكلمة اللي بتظبطك في الصلاة رقم ثلاثة الله اكبر من من منك يا ابن ادم اتكسر لربنا اكسر الفرعون اللي جواك ده جواك ده زي ما الشيخ مجدي الهلالي ربنا يحفظه بيقول حطم صنمك وكن عند نفسك صغيرا رقم اربعة الله اكبر من اي تصور عن عظمته وجلاله مهما عملت عشان كده الملائكه بتقول ونحن نسبح بحمدك وايه نقدس نقدس لك يعني نق... نطهر انفسنا ونرقي الايمان في قلوبنا لك طب هو الملائكه لسه ما وصلتش يا جماعه الله اكبر من اي مستوى ايمان العبد بيوصل له اصلا عظمه ربنا اكبر رقم خمسة الله اكبر من اي ايه خاطره او وسوسه الله اكبر من كل هذا رقم ستة الله اكبر من اي ظالم عدو جن انس متجبر متكبر قتل حرق ظلم فرعون الله اكبر جن مرضى عفاريت الله اكبر يبقى انت مع الاكبر يبقى ما تخافش رقم سبعة الله اكبر من اي ايه اي كرب السبع معاني دول لو في ورقه كده انت كتبتهم دلوقتي وانت لسه فاكرهم وطلعتهم وانت بتكبر 33 مره بالله عليك التكبير هيبقى شكله ايه بالله عليك هيبقى تكبيرك شكله ايه عشان كده النقطة التانية ثمار التكبير بقى ثمار كلمة الله أكبر ركزوا معايا يا جماعة لأن الموضوع إيه يعني محتاج تركيز شديد جدا ركزوا معايا ثمار التكبير رقم واحد كلمة الله أكبر دي بنقولها إمتى كلمة الله أكبر دي أول حاجة كلمة نصر يعني إيه نصر افتكر وانت بتقولها كلمة بتحسسك بالنصر افتكر وانت بتقولها ربنا نصرك على الشيطان كم مره انت يا ابني جيت ازاي انتوا جيتوا ازاي يا جماعه انتوا جيتوا ازاي من نص مليون موقع اباحي و500 قناه فضائيه فاجره والاف وملايين الفتن في شر انتوا جيتوا ازاي يا جماعه انتوا دخلتوا الجامع ازاي اهي دي بقى ولتكبروا الله على ايه على ما هداكم فوانت بتقول الله اكبر افتكر اللي نص اللي نصرك على الشيطان والا انت جيت هنا ازاي اصلا وزميلك بيزني الوقت حالا والعياذ بالله افتكر الله اكبر افتكر نصر ربنا للامه على كل اعدائها يعني افتكر ايه يا نهار ابيض ده احنا ربنا نصرنا نصر افتكر غزوات النبي كلها افتكر الفتوحات الاسلاميه في عهد الخلفاء الراشدين كلها افتكر حطين و... و... و... و... وعين جالوت و... وحرب 73 ده انت لو قعدت تكبر مره على كل معركه دي الوحيده 33 مره بعد الصلاه يبقى الله اكبر كلمه نصر الكلمه دي بقى لما انت تعيش معاها هتعرف فعلا هتعرف فعلا الاحساس بالثقه في الله وان اوعى تبص للعلمانيين شوف ربنا يعمل فيهم ايه شوف العلمانيين وبتوع التوك شو دول ربنا يعمل فيهم ايه شوفوا بس احنا نعيش مع معنى الله اكبر وشوفوا ربنا هينصرنا عليهم ازاي يبقى المره الاولانيه كلمه ايه كلمه نصر الثمره الثانيه ان الله اكبر كلمه صدمه كهربائيه للقلب صدمة عارف لما واحد حصل له الكتريك شوك صدمة كهربية للقلب عشان كده في الصلاة كل ما يجي قلبك يسرح الله أكبر الله قلبك كان هيحود الله أكبر يعني كلمة الله أكبر إيه عارف يا جماعة لما واحد عربيته بتحدف يمين وبتحدف شمال يروح لبتاع مين يروح يعمل إيه يقول له روح إيه رصص روح إيه ظبط زوايا اهي كلمة الله أكبر ظبط زوايا كل ما قلبك يجي يحود يمين أو شمال على حد الله أكبر يوم قلبك ايه يتوحد وجهته على الله كلمة الله اكبر صدمة كهربية للذهن كل ما الدماغ تيجي بقى ايه يعني تسرح كده بقى وعايزة تقيس حرارة الشمس بالترمومتر البشري الله اكبر الله اعظم من اي شيء كلمة الله اكبر يا جماعة كلمة طرد انت بتقول للدنيا كلها اطلعي بره عشان كده كلمة الله اكبر ديت هي الكلمة اللي انت بتسمعها في الاذان الله اكبر كلمه فصل انتوا عارفين لو جيتوا لمفاتيح الكهرباء بتاعه المسجد هتلاقوا مثلا اكباس كتير يقول لك الكبس ده بتاع المروحه دي والكبس ده بتاع النجفه دي والكبس ده. وتلاقي سكينه كبيره يسموها سكينه السكينه دي لو قفلها تعمل ايه فصل لكهرباء المسجد كله اهي كلمه الله اكبر دي السكينه بتاعه الكهرباء بتاعه الدنيا كلها بتقوم مفصوله عشان كده الاذان بيقول الله اكبر كل حاجه راحت خلاص ربنا وبس كلمه فصل عن الدنيا كلمه طرد كل ما الشيطان يجي لك او الدنيا تجي لك وانت بتصلي الله اكبر الله اكبر بتقولها ست مرات في كل ركعه الله اكبر اول الركعه والله اكبر وانت بتركع والله اكبر وانت نازل تسجد اول سجده والله اكبر وانت طالع من اول سجده والله اكبر وانت نازل تاني سجده والله اكبر وانت طالع من ايه تاني سجده ست مرات وبتتقال في الاذان برضه ست مرات اربع مرات في الاول واثنين في الاخر كلمة الله أكبر وده معنى مهم جدا كلمة فرح فرح يا جماعة عشان كده الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاة والسلام راجل كبير وعجوز وبيقول له يا رسول الله يعني واحد أذنب كتير ولم يترك شاذة ولا ولم يترك حاجة ولا داجة إلا فعلها وفعل السيئات كلها النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتترك السيئات وتفعل الخيرات يجعلهن الله لك خيرات قال له ربنا يبدل لك كل ذنوبك حسنات الراجل كان هيتجنن الزنا يبقى حسنات القتل يبقى حسنات الخمرة تبقى حسنات المخدرات تبقى حسنات المواقع الفاجرة تبقى حسنات يعني مش بس تمحى مش حسنات فمضى الرجل وهو يقول ايه الله اكبر الله اكبر كلمة فرح عشان كده لما الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم اني ارجو ان تكونوا ايه شطر اهل الجنة فايه فكبر اصحاب النبي الله اكبر كلمة بتقولها لما يجي فرج لما يجي نصر لما يجي فرح فهي كلمة فرح شديد فرح بالله ان انت ليك رب اكبر من اي مشكلة واكبر من ان في فتح ما يقدرش انه يجيبه فلما بتلاقي الفتح عارف زي عوام كده لما يقول لك ايه يا ما انت كريم يا رب كلمة فرح كلمة الله اكبر كلمة ثقة رهيبة ان ربنا اكبر من اي شيطان واي انس واي جن اقرا ايه الكرسي ونام وانت في بطنك بطيخه مش قادر بطيخ ربنا اكبر من اي كرب طب كرب ايه اللي انا خاف منه واعمل حسابه واشيل هم وده شايل هم مضاعفات السكر وده شايل هم انه يمرض وده شايل هم ان الفلوس تروح وده شايل هم انه يفتقر وده شايل هم كبره وده شايل هم تهديدات امنيه وده شايل هم لو اشتغل في الدعوه مش عارف هيحصل ايه الله اكبر الله اكبر سكينه بتذبح كل ما سوى الله من القلب عشان كده من ثمار الله اكبر انها كلمه فطره ان اللي جوه فطرتك كلمه الله اكبر فانت كل ما بتقول الله اكبر انت كانك بتدق على جدار لحد ما توصل وتفجر اعماق الفطره كلمه الله اكبر كلمه عقيده لو المعنى ده بس دخل قلبك يقلب لك حياتك لو انت صدقت عمليا ان الله اكبر من كل شيء يقلب لك حياتك لو انت بس الله اكبر دي دخلت قلبك بحق وحقيقي مش كلمه على لسانك تخيل لو المعنى ده دخل قلبك عشان كده كلمة الله أكبر دي كلمة ضبط مشاعر من ثمارها يعني ايه ضبط مشاعر مين اللي يستاهل مين اللي يستاهل قلبك مين اللي يستاهل انشغالك مين اللي يستاهل تضحيتك مين اللي يستاهل حياتك كلها مين اللي يستاهل دمي ودموعي وابتساماتي الله أكبر كلمة الله أكبر ضبط موازين الآية اللي بتوجع قلوبنا كلنا وما قدر الله ايه حق قدره قد جعل الله لكل شيء قدر المخلوق له قدر والخالق له قدر سبحانه وتعالى كلمة الله أكبر بتظبط موازينك في الحياة تعرفك من هو المخلوق ومن هو الخالق آخر حاجة في الثمار كلمة الله أكبر إنها كلمة فضح البني آدمين كلهم يا جماعة لابسين أقنعة مزيفة وتلاقي مش عارف رئيس جيش عامل لك نفسه مش عارف ايه وتلاقي ظابط ماشي لك عامل نفسه ايه وتلاقي لواء ماشي وهم كلهم شويه علق علق عشان كده اول سورة نزلت في القرآن سورة ايه العلق اعرف حقيقة المخلوق بعد كده ربنا قال يا ايها المدثر ايه وربك ايه فكبر اعرف الخالق فلما تعرف المخلوق وتعرف الخالق المخلوق هيتفضح هي يعني مش كلمة بتطرد المخلوق من قلبك في الصلاة إيه إيه وانت نفسك تفكر فيه ده وهو مفضوح وهو فضحته بجلاجل الدنيا جاية تتعرض على قلبك الله اكبر تطلع عرفت حقيقتك وشلت القناع من عليك تطلع تجري وهي مفضوحة بجلاجل هي ديت الله اكبر عشان كده نعرف بقى يا جماعة ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيسمع الله اكبر كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه ده ثمرة كلمة الله أكبر بتعمل إيه في قلبك ثواب كلمة الله أكبر كله تكبيرات صدقة كله تكبير ثواب كلمة الله أكبر أثقل في الميزان من جبل أحد لأنها بتزرع في قلبك معاني بتخلي قلبك اثقل وارسخ في الايمان من جبل احد لو المعاني دي اتزرعت فيك التوصيات العمليه نعمل ايه ربنا احاط الصلاه بالتكبير دي اول توصيه عمليه قبل الصلاه في تكبير وفي الصلاه تكبير وبعد الصلاه تكبير قبل الصلاه تكبير فين أذان أربع مرات ليه أربع مرات الله أكبر لأنك أنت في حالة من أربعة لا تخرج عنهم والبعض قال لك عشان الجهات الأربعة لأنك في حالة من أربعة يا بتحصل شهوات وقاعد تستمتع يا بتحصل أسباب وشغال وبتتاجر وبتشتغل وبتذاكر يا نايم يا إما في دين برضه في دين بتطيع الله أكبر من كل الأحوال دي يلا على الصلاة يلا على الصلاة كله على الصلاة يبقى الله أكبر قبل الصلاة طيب والله أكبر في الصلاة تكبيرة الإحرام ليه أول كلمة في الصلاة الله أكبر أول كلمة في الصلاة الله أكبر ليه لأن الصلاة دي الدخول على الملك حقيقي الصلاة دي لقاء حقيقي للملك فانت كأنك انت شفت الدنيا وشفت ملوكها وشفت عظمائها وشفت زخرفها أول ما دخلت على الملك أول حاجة قلبك هتف بها الله أكبر ده ملك اعظم من اي ملك وجلال اعظم من اي جلال وقامت ايدك طالعه زي الامام الشافعي عما قال كده وضعت نصف الارض على ظهر يدي اليمنى ونصف الارض على ظهر يدي اليسرى ثم قلت هكذا وقامت الدنيا رمي ايدك ولا ظهرك وقمت الى الله اكبر يبقى اذا الله اكبر في الصلاه الله اكبر قبل السجود وقبل الركوع وقبل القيام عشان كل ما تيجي قلبك يحود او فكرك يحود او الدنيا تهجم عليك تاني تطردها وتفصل عنها والله اكبر طب والله اكبر بعد الصلاه 33 مره 33 مره الله اكبر وفي برضه حد صحيح 10 مرات الله اكبر يبقى الله اكبر بعد الصلاه تعيش مع ايه في ال 33 ما عدتش بقى الله اكبر ما عادش كده الله اكبر من اي مخلوق الله اكبر من اي كرب الله اكبر من المرض اللي عندي ونفسي ربنا يشفيه الله اكبر من فلان اللي عايز يظلمني الله اكبر من الله اكبر بقى عيش بقلبك طيب يبقى اذا ده عيش مع تكبير قبل الصلاه وفي الصلاه وبعد الصلاه عيش بقى بمعنى طيب التوصيه العمليه الثانيه التوصيه العمليه الثانيه عباده يا جماعه التلبية الفورية فور سماع كلمة الله أكبر اللي هو تحقيق معنى كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه أول ما تسمع الله أكبر لا مراتك ينفع تكلمك طب ما مراتي هتزعل طب ما صاحبي هيزعل طب ما اللي على التليفون هيتكسف لما أقول له معلش أصل أذان جدا متهيألك متهيألك يعني كذا يوم كده ربنا كان من عليا بهذه الصفة كل إخواني من الدعاة والإخوة وكله عرف إن لما الأذان بيقول الله أكبر إيه محدش يزعل مني للاسف هي كانت ايام انما كلنا نجدد مع بعض العهد مع الله ان الله اكبر ساعه ما نسمع الاذان مش حاجه اسمها ثلاث دقايق وجاي لك يا رب خمس دقايق واخلص الورتين دول يا رب سبع دقايق اخلص المكالمه دي يا رب مفيش الكلام ده مع ربنا الله اكبر ارمي كل حاجه واجري على الاكبر طيب إيه عشان كده التلبيه الفوريه فور سماع النداء وفور سماع كلمه الله اكبر ثوابها ايه خمس حجات تتوضى في بيتك وتيجي تصلي وتلحق تكبيره الاحرام باجر حجه في خمس فروض خمس مرات قلت لربنا يا رب انت اغلى من حياتي اغلى من حياتي بس عملي انا قطعت حياتي عشانك خمس مرات تدريب عملي على المعنى اللي سوره التوبه نازله عشانه سوره التوبه نازله عشان ترسخ معنى ايه انك تقدر تسيب اي حاجه في اي وقت اول ما ربنا يناديك والدين يناديك حتى ثمار المدينه سيب وانطلق فخمس مرات تدريب عملي على انك تسيب اي حاجه في اي وقت عشان ربنا غير انك لو عملتها 40 يوم تاخد اعلى CV في العالم تاخد اعلى شهادتين من عالم من اهل من اعلى جهه في الكون تاخد براءه من النار وبراءه من الايه من النفاق يبقى قلنا تكبير قبل الصلاه وفي الصلاه وبعد الصلاه وتكبيره الاحرام نعيش معاها عيش بقى مع تكبيره الاحرام عيش مع الله اكبر اول كلمه في الصلاه بقى شوف هتستحضر ايه قبلها عشان تعيش طيب والحاجه الثانيه قلنا موضوع التلبيه الفوريه فور سماع الله اكبر بعد كده لما تسمع الله اكبر اتعدل بعد كده لما تسمع الله اكبر اتظبط الله اكبر دي توقف حياتك وتنطلق الى الله التوصيه الثالثه الجهر بالتكبير في عشر ذي الحجه في سنه اسمها ايه الجهر بالتكبير جهر بالتكبير يعني ايه انك انت تمشي في الشارع تقول الله اكبر الله اكبر يا يا كسوفي يعني ازاي اعمل كده ازاي ها اللي, اللي, اللي بيحب بنت يجي في الافلام يقول لها بحبك فتقول له يا مجنون هيقولوا عليك مجنون يقول لها يقولوا عليا مجنون بحبك لا بقى الواد مش مكسوف انه يقف يقول عشان بنت بحبك في الشارع وانت مكسوف انك تقول الله اكبر وتجهر بها في الشارع عشان كده الحديث وان كان في سنده كلام ان اطفاء الحريقه بالايه بالجهر بالتكبير انك تهتف الله اكبر وكان الحديث يعني الشيخ الالباني رحمه الله ضعفه ها الجهر بالتكبير عشان كده لما بنجهر بالتكبير في الاسواق بنعمل ايه بنطفي النار بتاعت الشياطين بنحرق الشياطين بنطفي نار الدنيا في قلوب الناس بنعمل صدمه كهربائيه للناس مين اللي يعمل كده عشان ربنا بقى في هذه الايام مين اللي يجهر بالتكبير في هذه الايام يبقى عباده الجهر بالتكبير آه، في سي دي آه، مع الشيخ تامر آه، عن التكبير تكبيرات الله اكبر الله اكبر اللي عنده عربيه شغاله فيه اللي عنده محل يشغله فيه ممكن في البلكونه وتعمل ايه في الكمبيوتر وسماعه وتشغله فيه اللي عايز السي دي ياخده من الشيخ تامر ده يعني احنا بفضل منة الله طلعناه ونسخنا منه نسخ عشان ايه نحيي سنة الجهر بالتكبير في كل مكان كل واحد بقى يستثمر المحل بتاعه اه اه لسه في حاجة تانية في التكبير طبعا التكبير المطلق بقى انك انت تفتكر ايه انك انت تفتكر إيه، كلمة الله أكبر على لسانك عيش النهاردة كده مع كلمة الله أكبر عيش النهاردة مع معنى كلمة الله أكبر قبل ما أسيبكم أنا عايز أطمن على ورقة التكبير اللي هتتكتب ورقة صغننة قد كده بس هتقلب حياتك في معنى التكبير تكبر ربنا على إيه ده المغرب طيب الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جيبوا الدرس ده يا جماعة اللي عايز يستفيد يجيب الكلمة ديت موجودة عادي يعني إن شاء الله مع الشيخ تامر مع أي حد جيبها وتكتب المعاني بتاعة التكبير وتكبر ربنا عليها زي الحمد ما تعمل عليه وزي الاستغفار وزي كل الأذكار اللي هنقولها بإذن الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك